إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زال حديثنا موصولا عن كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل بالجهل أو بالرأي كالذين ذموا الدنيا لما نظروا إلى الآيات القرآنية التي ذم الله عز وجل فيها الدنيا أو في الأحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في ذمها وبينا أن هؤلاء اختطفوا هذا الحكم من أحاديث أو من آيات وتركوا ما يقابلها من آيات وأحاديث أخرى ووصلنا إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الدنيا ليست مذمومة بإطلاق وليست ممدوحة بإطلاق أما الدنيا من حيث هي هي فلا ذم فيها لأنها أرض وزرع وحيوان وماء وهذا كله من أفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه على الخلق قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم وقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما وعبد الله بن الزبير والزبير بن العوام رضي الله عنه لم يتولى جباية ولا خراجا ولا ولاية قط ولكن بارك الله عز وجل فيما لديه من المال وكان قليلا وخبره العجيب في ذلك رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس من صحيحه من حديث ولده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة قال لما وقف أبي يوم الجمل دعاني فوقفت إلى جنبه ويوم الجمل هو المعركة المعروفة التي دارت رحاها بين أتباع علي بن أبي طالب وأتباع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ونسبت هذه الموقعة إلى جمل عائشة وكان يعلى ابن أمية اشترى, اشترى جملا فارها وهذا الجمل ركبت عليه عائشة وظل الذين مع عائشة رضي الله عنها يقاتلون عنها قتال المستميت لما درى دارت راح الحرب الزبون حتى عقر جملها قتل هذا الجمل ونسبت هذه الموقعة إلى جمل عائشة رضي الله عنها فلما كان يوم الجمل يقول عبد الله بن الزبير دعاني أبي فوقفت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وأراني سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني ترى هل يبقي ديننا من أموالنا شيئا يا بني بع ما لنا واقض ديني الدين الذي كان على زبير بن العوام كان ألفي ألف ومئتي ألف يعني اتنين مليون ومئتين ألف كيف يعني اجتمع هذا الدين كله على عبد الله بن الزبير على عبد الزبير بن العوام يقول عبد الله كان الرجل يأتي أبي بأمانة يقول خذ هذا المال أمانة عندك حتى أطلبه فيقول له الزبير لا إنني أخشى عليه الضيعة اجعله دينا علي وإنما فعل الزبير ذلك حتى لا تذهب مروءته لأن إذا, إذا الرجل أعطى له زي عبد الله بن جعفر مثلا أعطى الزبير بن العوام أربعمائة ألف عشان يشيلهم عنه لو افترضنا أن لصا جاء فسرق هذا المال فجاء الطالب يطلب ماله فقال له الزبير سرقه اللص ماذا سيقول الناس سيتهمون الزبير في أمانته فهو كان يخشى على المال الضيعة فيقول اجعله دينا علي طالما صار دينا عليه يبقى هو حر التصرف فيه يصرفه ينفقه يعمل أي حاجة يتصدق به خلاص صار دينا عليه إذا لم يستدن الزبير بن العوام ليأكل ولا ليشرب ولا ليجمل حياته كل المسألة كلها أنها كانت أمانات عنده رضي الله عنه فخشي عليها الضيعة فحولها إلى دين طيب أملاك الزبير بن العوام يوم مات قومت بإحدى عشرة دارا في المدينة ودارين في البصرة ودارا في الكوفة ودارا بمصر وقطعة أرض في منطقة اسمها الغابة وما ولي إمارة قط ولا جباية خرج إلا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع أبي بكر أو عمر فبدأ عبد الله بن الزبير ينظر في دين أبيه لأن الزبير بن عوام قتل في يوم الجمل فلقيه هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه فقال لعبد الله كم على أخي من الدين شوف بقى الصحابة لما بيتصرفوا مع بعض والأخوة التي كانت بينهم فقال عبد الله فكتمته دين أبي ما رضاش يقول له الرقم الحقيقي قال دينه مئة ألف فقال حكيم هذا كثير ما أظن أن أموالكم تفي هذا الدين مئة ألف وقال له ما هتسده منين فقال له عبد الله أرأيتك إن كان ألفي ألف ومئتي ألف قال لا تستطيعون قضاء هذا الدين ثم قال له إن أردت أن تستعين على قضاء دين الزبير فاستعن بي أساس أنه يشد عن الزبير فشكره عبد الله بن الزبير وأبى أن يأخذ من أحد شيئا بدأ عبد الله يبيع الأملاك بدأ يبيع أملاك الزبير عشان يسد الدين فجاء على أرض الغابة عبد الله بن جعفر طبعا عبد الله بن جعفر هذا كان يضرب به المثل في الجود كان جوادا كريما فكان له 400 ألف فقال لعبد الله بن الزبير أنا أسقطها عن الزبير فأبى عبد الله قال له لابد أن تأخذ دينا حاول معه عبد الله بن جعفر فأبى قال له طيب عبد الله قال له طيب تاخذ القطعة دي وقالت له من أرض الغابة شيئا بالربعمائة ألف وبقي أربعة أسهم ونصف فجلس عبد الله بن الزبير مع معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عثمان وابن زمعة ورجل آخر فيحضرني ذكر اسم مذكور في الرواية فمعاوية بن أبي سفيان بيسأل عبد الله بن الزبير عن دين برضه الزبير فقال له يعني بقي أربعة أسهم ونصف قال له طب السهم بكام؟ قال له السهم بمئة ألف فكل واحد من الثلاثة أخذ سهم بمئة ألف وبقي سهم ونصف أخذه معاوية بمئة وخمسين ألفا أرض الغابة دي كان اشتراها الزبير بمئة وسبعين ألفا باعها عبد الله بن الزبير بستمائة ألف المهم أن الزبير بن العوام قضى دين أبيه كان الزبير له أربعة نسوة وكان أوصى بشيء من المال لأولاد عبد الله بن الزبير فعبد الله بن الزبير مش ممكن ياخد المال ليه ولأولاده وأبوه مدين فبعد ما قضى الديون كلها الورثة قالوا له ايه ناخد بقى حظنا من الميراث زوجات عبد الله ابن الزبير وأولاده قال لا والله لا أعطي أحدا منكم شيئا حتى أنادي بالموسم أربع سنين الموسم موسم الحج قال هفضل أنادي أربع سنين في موسم الحج من كان له على الزبير دين فليأتني لأن هذا حق الميت ليه لأن الإنسان لو حتى لو كان فاضلا وعليه دين يحبس لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه وفي الحديث الصحيح أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته جنازة يسأل أعليه دين فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم وما كان يصلي عليه فجاءت جنازة يوما فسأل أعليه دين قالوا نعم عليه درهمان درهمان زي 2 جنيه عندنا كده قال صلوا على صاحبكم فواحد من الصحابة استصعب المسألة دي لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تنفع الميت فقال يا رسول الله علي هذا الدين وصلي عليه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق ها قضيت الدين قال بعد ده احنا لسه دفنينه يعني بعد يوم او يومين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال انني قضيت دينه فقال عليه الصلاه والسلام الان برد جلده فالإنسان اللي عليه دين ده لابد أن يسعى وهو حي في قضاء الدين أو استسماع أصحاب الأموال حتى يسقط هذه التبعة لأننا صرنا الآن في زمان يقولون فيه الحي أولى بالمال من الميت هو خلاص الميت طالما توارى جثمانه الله بقى يغفر له العيال والحالة غلا والحكاية والرواية وربنا يغفر له بقى ويأخذون ماله ويتمتعون بالمال ويتركونه يحاسب لا هو أولى بدينه أولى بماله أن يقضى الدين ولذلك لا بد أن يقضى دين الميت قبل توزيع الميراث حتى لو أتى الدين على الميراث كله ما ياخدوش فلس واحد حتى يقضى دين الميت فعبد الله بن الزبير أبى قال لا أربع سنوات أنا هنادي في الموسم من كان له على الزبير دين فليأتني بعد أربع سنوات وزع الميراث على أولاد الزبير شوف بقى كل امرأة أخذت ألف ألف عشان كده البخاري بوب على هذا الحديث بقوله باب بركة الغازي في سبيل الله عز وجل الزبير وقف حياته على النبي عليه الصلاة والسلام ونال هذا الشرف البالغ قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير وكان وقف حياته وفرسه على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن امرأته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت هي التي تقوم بخدمة الفرس وتقوم بشؤون الدار نظرا لعدم تفرغ الزبير وحديثها في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا على بعد ثلثي فرسخ من المدينة فكانت أسماء تمشي المسافة دي لتأتي بالنوى لفرس الزبير وكانت تأتي بالنوى وتدق النوى وانت عارف بقى النوى بتاع البلح عشان تفتفته عايز بقى عضلات وعايز بقى مجهود والكلام ده اصل النساء اليومين دول يقول لك اصل زمان ما كانش عندهم شغل لكن احنا عندنا دلوقتي شغل والكلام ده تلاقي الست مشغله الغساله الاوتوماتيك وبعدين مأخرة الطبيخ والبتاع جوزها فين الطبيخ كله طول النهار بس وعادوا تطلع برضه ظهرها وجعها وركبها بتنشر والكلام ده برضه والغساله شغال برضه يعني ما فيش لا دي اسماء ثلثي فرسخ انت عارف الفرسخ حوالي 6 كيلو يعني بتروح لها مثلا رايحه جايه 8 كيلو على رجليها عشان تجيب النوى وبعد النوى تيجي عشان تدق النوى لفرس الزبير وانت عارف الفرس بسم الله ما شاء الله بقه قد كده اهو لو حطيت له 5 كيلو نوى كنتم في القومتين يعني يفضل دقها طول النهار ما في الفرس ما ياخدش حاجه لما ياكل النوى ده لدرجة أنها قالت فأتاني أبو بكر بخادم للفرس فكأنما أعتقني شوف اللي شوف الحمل عليها كان لحد إيه فكانت أسماء رضي الله عنها تذهب إلى ال ال ال أرض الزبير دي على رجليها وترجع برضه على رجليها شايلة النوى فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي راجعة من الإيه من الأرض فأناخ البعير يعني خلى البعير يبرك وقال لها اركبي وراي قالت ودعاني للركوب خلفه وكان معاه الصحابة برضه كل واحد راكب الايه الناقة بتاعته او البعير او الحمار او الفرس او كده قالت فذكرت الزبير وغيرته فخفضت رأسها واستحيت فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا يعني لا تريد الركوب انطلق فلما رجعت قصت على الزبير ما جرى النبي عليه الصلاه والسلام يعني دعاني للركوب خلفه فذكرت غيرتك فقال لها لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه طب هي تعمل ايه يعني غيور وهي ماشيه يعني الود وده ما تمشيش وما تخرجش من بيتها بس زي ما قلت رجل وقف حياته على النبي عليه الصلاة والسلام فلكن تشوف بقى أسماء كيف تراعي زوجها الصفة التي يكرهها زوجها لا تفعله المرأة الصالحة تراقب عين الرجل وأنفه تراقب عينه وأنفه فلا يقع فلا يقع بصر زوجها منها على قبيح ولا يشم منها إلا أطيب ريح فالزبير القصد يعني أن الزبير بن العوام لم يكن له هم إلا أن ينصر الله ورسوله ولذلك بورك له في المال أنت لما تيجي تحسب بقى 11 دارا بالمدينة وداران بالبصرة ودار بالكوفة ودار بمصر وحتة أرض يبقى يسد 2 مليون و200 ألف وكل امرأة تاخد مليون و200 ألف من الأربعة ده غير بقى بقية الورثة هذه هي البركة بقى قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا إذا بارك الله عز وجل كما ورد في بعض الأخبار الإسرائيليات أن الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد فده الزبير بن عوام أما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فكان أحد الأغنياء المعدودين وده كله بالبركة أن الله بارك له هاجر عبد الرحمن من مكة إلى المدينة وما هاجر رجل فأخذ معه مال كان بيطلع متخفف حتى لو له مال هيعمل في ايه؟ لو له أرض ما يعرفش يبيعها لأن هيبيعها لمين المشركين المشركون أول ما يعرف أنه أسلم كانوا يضطهدونهم ويسومونهم سوء العذاب وإذا قدر واحد معاه مال سائل ولا حاجة كان ياخدوه منه كما حدث لصهيب الرومي رضي الله عنه أراد أن يهاجر قال لك هاجر بالليل واحد نم عليه قال للجماعة القرشين ده هربان ومعاه الفلوس فانطلقوا وراءه بالخيل حتى لحقوه في مرحلة من الطريق واستوقفوه قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن ترحل بالمال لا قال لهم طيب إن تركت لكم المال تخلون بيني وبين وجهي أنا عايز أروح المدينة أديكم الفلوس وتسيبوني قالوا نعم قال لهم المال في مكان كذا وكذا روح خذوه كان مخبيه يعني فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى قال له ربح البيع يا أبا يحيى ولم يكن له ولد آنذاك ربح البيع يا أبا يحيى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فما كانوش بيخلوا حد يطلع بالفلوس وتركوا ديارهم وأموالهم لأجل هذا كافأهم الله عز وجل بأن أحل لهم الغنائم في بدر وما حلت لأحد قبلهم قط في الدنيا كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم وقال عليه الصلاة والسلام في سبب إحلال الغنائم قال لما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا يبقى كافأهم عن الأموال التي تركوها في ديارهم بأنه أباح لهم الغنائم والحمد لله لا زالت الغنائم حتى الآن مباحة للمسلمين إذا قاتلوا عدوهم فغنموا يبقى عبد الرحمن دخل المدينة فقيرا فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فوقعت المؤاخاة بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع كما في صحيح البخاري وقد روى البخاري هذا الحديث في أكثر من عشرة مواضع من صحيح فسعد بن الربيع أول ما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وبين سعد قال له سعد أنا أكثر الأنصار مالا خذ شطر مالي وعندي زوجتان انظر أعجبهما إليك أطلقها ثم تتزوجها ودي ما هذه مسألة غريبة جدا عند العرب العرب قوم غيورون كافر وغيور بخلاف الدياييف اللي هم الأجانب دول ديوث هي يتبادل المرأة يدي مراته عن طيب خاطر لواحد تاني وياخد مرات الراجل التاني والكلام ده حتى ان في واحد أديب مشهور عندها سنة حوالي 83 كده وكان سنه 83 سنة لما راح فرنسا في رحلة ورجع والكلام ده سألوا له ايه أكثر حاجة عجبتك في فرنسا؟ قال لهم الزواج الجماعي الزواج الجماعي يتجوزوا بعض نسوان بعض ده يدي مراته لده وده يدي مراته لده سنه 83 سنة ابن 83 سنة ده مش عاجبه في فرنسا كلها إلا الجواز الجماعي يعني لا عاجبه الميراج ولا عاجبه البيجو ولا عاجبه الرينو ولا عاجبه التقدم مش عاجبه غير الزواج الجماعي 83 سنة فالعرب كانوا قوما غيورين على العرض ولعل مر بنا كلام سعد بن عبادة لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي ولم تكن نزلت آيات الملاعنة بين الرجل وامرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أدع لكاعا معها ولا أهيجه أول ما أشوفه معاها سيبه وأروح أنزل الطريق أقول لهم الحقوا تعالوا أربعة عشان الحقوه وتشهدوا عليه أدع لكاعا معها وألتمس له أربعة شهداء والله ما أعطيه إلا السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم كيف يعني لأنه بيخالف الآية فقالوا يا رسول الله إنه غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده اللي يطلقها سعد بن عبادة تفضل طول عمرها بلا زوج عشان غيور ما يستحملش ان دي كانت في يوم من الايام امرأته وبعدين بقت امرأة واحد تاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن مسألة الغير عند العرب دي كانت مسألة كبيرة إزاي بقى السماحة وصلت إلى درجة أن يقول انظر أعجبهما إليك طب حتى لو واحدة نص نص يديها لك يخلص منها لو منكد عليه ولا بتاع ولا مش موائمة له ولا حاجة خدها هدية اهي لا يقول له انظر أعجبهما إليك يوم عبد الرحمن المملق الذي ليس عنده فلس قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق شوف بقى الناس اللي هم اللي عندهم عزة نفس أنا بستغرب عن الشباب اللي بعد ما اتخرج والكلام ده قاعد من غير شغل يقول لك اصل ما فيش شغل يناسبني ويرضى ان يمد يده وياخذ المال سواء من ابيه او من اخيه او من عمه او من خاله او يتلقى زكاه من الزكوات وهو قادر على على ان يعمل وان يحفظ ماء وجهه لكن هي دي اشكال تربيه المجتمع الزراعي المجتمع الصناعي بيقلب على طول مفيش حاجة غالية عند واحد في المجتمع الصناعي إنما المجتمع الزراعي مختلف يعني أنا مرة كنت في سفر معين فنزلت يعني انتظار في سويسرا وقاعد بقى بنتظر بقى ان الرحله اللي رايح البلد ده كنت رايح اسبانيا اياميها فمنتظر بقى الطائره هناخد اربع خمس ساعات في المطار فعمال اراقب يعني الناس اللي ماشيه والكلام ده فلقيت راجل ومراته طبعا كل واحد شايل متاعه في مخله زي مخله الجيش كده على كتافه وبتاع وعيل ابنهم الصغير ده زيهم بالظبط شايل مخله قدهم وعمالين يتجولوا في الايه في المطار رايحين جايين وكده كان المخله كانت تقيله على الولد شويه قعد ايه يعني يصرخ وبتاع وانا فهمت من الحركات بيقول تقيله عليا خدوها مني ولا الاب بص له ولا الام بصت له قام الولد خالع الايه المخله ورماها وقعد يتمرغ في الارض كده سابوه ما هو هيروح فين هيلف ويجوله برضه فالولد بعد ما اتمرغ شويه في الارض كده قام قاعد وعمل كده يعني عمل ايه ايده كده على خده وبعدين قام جاري على المخله لساعها وجاري وراه احنا بقى النهارده احنا مثلا المغرب ده لو حصل معانا ايه يا حبيبي مالك؟ تقيل عليك؟ هات اشيل انا المخلتين زي بعض وانت امشي طرازات. مفيش مشكله. لا هو ده ما انا بقول لك ده اثر التربيه بتاعه المجتمع الزراعي ايه تربيه المجتمع الزراعي دي اللي المزارع او الفلاح يقوم رامي البذره في الارض ويفضل مستنى ما تطلع خلاص طلعت بورقتين يبتدي ينقي بقى الارض من العفش والعنصيل والنجيل والمش عارف ايه والكلام وبعدين على ما تكبر شويه يبتدي يرويها في مواعيد معلومه ويستنى وبعدين يبتدي يحط لها كيماوي ومبيدات ومش عارف ايه يعني ايه؟ يعني فيه شيء من التواكل يعني وتلاقي الواحد حتى مننا ابوه يقول له شوف انت في الدراسه مالكش علاقه بالشغل انت شغلتك تذاكر وتتفوق وانا اصرف عليك يطلع الولد في الدراسه بيذاكر وفي الاجازه يسيبه اصل طفح الدم طول السنه وطبعا لا طفح ولا حزنون ده كلهم بيلعبوا مش حد بيذاكر ولا بيعمل حاجه يبقى الولد في الاجازه في المدرسه بيذاكر او في الجامعه وفي الاجازه قاعد زي التملي كده مبلط في الخط ما ملوش شغلانه بعد ما يخلص الجامعه لا يحسن شيئا ابوه كل شيء يبدا يروح يدور على شغل ما هو ما يعرفش حاجه ما اتعلمش حاجه ليه؟ بسبب انه برضه منتظر زي ما ترمي البذره في الارض وتستنى ما الورقتين يطلعوا هو مستنى بقى اما الوظيفه تجيله ولازم تجيله وظيفه معقوله تناسب الطموح اللي عنده والدراسه اللي عنده والليسانس ولا البكالوريوس ولا بتاع ومتواكل على المساله دي فدي لها تاثير تربيه المجتمع عموما هي تربيه خاطئه خلت الشباب كله متواكل مش عايز يشتغل يعني انا فاكر زمان وانا يعني في في في ثانوي اولى ثانوي ولا حاجه كان عندنا البيت بتاعنا بيتين وباب وسط بيت احنا عايشين فيه وباب الوسط ده يوديك على ايه على بيت الفراخ والبهايم والكلام ده الزريبه وكانوا وهم بيعملوا الباب باصدار ما لقوش حاجه معينه حبوا يعملوا بدل ما يعملوا مفصله او ترباس قصدي لباب جابوا قلحه كده وايه وحطوها زنقوها عشان يزنقوا الايه الباب انا في يوم من الايام الباب اتفتح والفراخ دخل علينا قلت هش هش دخلتهم جوه جيت ادور على القلحه ما لقيتهاش طب هنقفل الباب بايه يا ترى؟ طلعت بقى على السطح عندنا وما كانش لا في صبه ولا في الكلام ده لا كان ضرب الني وفوقها ايه القش اللي هو كان يعتبر الوقود للفرن والكلام ده تلاقي مثلا 3 متر قش فوق الايه؟ فوق ال والقش ده بيبقى فيه قوالح بتاعه الدور اللي فرطناها وحاجات زي كده. اقعد انكد بقى واشيل عقد الاشور عشان كل عشان الاقي ايه؟ قلح فممكن اجيب ثلاث ساعات ادور على قلح طب ما كنت اجيب مسمار واتنيه ادوق مسمار واتنيه كده واعمله ترباس لا ما خطرتش على بال تربس بقى احنا عايز قلحه يعني قلحه ها ما هو ده برضه نوع من تربيه برضه المجتمع الزراعي مش متعود اشغل دماغي خلاص هي اللي طلعت لقيتها كده يبقى هي كده خلاص فهي في في نوع في تواكل فانا بقول للشباب انت عندك اكبر استثمار وهي صحتك اطلع اشتغل اي شغلانه مش عيب انك تشتغل اي شغلانه لكن تعب في نفسك عشان تكون ذا مروءه لان مد اليد وحش يعودك على انك انت تسخن وشك ما يبقاش عندك مروءه مع طول الزمان فعبد الرحمن بن عوف بيقول له شوف بيعرض عليه نصف المال اكثر اهل المدينه مالا كان سعد بن الربيع وبيجوزه ببلاش كمان قال له بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق انطلق عبد الرحمن رضي الله عنه يتاجر في السوق بقدر ما أعجبني بذل سعد وسماحة نفسه أعجبني نبل عبد الرحمن وإن هو ما خدش حاجة من مال أخيه بعد كم يوم الرسول عليه الصلاة والسلام آه وجد عليه سفرة السفرة دي كان يعملها العرسان بقى فلما لقيه في بعض الطريق قال ما هي يا عبد الرحمن ايه الحكايه قال تزوجت يعني مفيش كم يوم وتزوج قال بكم أصدقتها قال بنواة من ذهب نواة من ذهب قال له بارك الله لك أولم ولوشا وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح عشان حكم تراب على أرض وتاجر فيها كان يربح وغنى عبد الرحمن معروف تعرف لما مات كان له زوجات كل زوجة خدت التمن التمن بتاع المرأة مئة ألف يعني لو ما مات خلف ألف بعير وثلاث آلاف شاة ومئة فرد وعشرين ناضحا كان يزرع بها بها أرضا في الجرف مكان اسمه الجرف على بعد أميال من المدينة فده عبد الرحمن بن عوف معروف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة أمين عفوا ده هذا أبو عبيدة ابن الجراح اللي أنا عايز أقوله أن سبقت له الحسنى حديث صحيح رواه يعقوب ابن سفيان الفسوي في تاريخه والحاكم في المستدرك أن عبد الرحمن بن عوف غشي عليه حتى ظنوا أنه مات وانطلقت امرأته أم كلثوم بنت عقبة إلى المسجد علشان حد يسمعها كلمتين في الصبر على فقد الزوج وبعد مدة أفاق عبد الرحمن فأول ما أفاق كبر أول كلمة نطقها بعدما أفاق كبر فلما كبر كبر بتكبيره أهل البيت مش مصدقين انه رجع يعني انه ليه كانوا معتقدوا انه مات فقال لهم غشي علي قالوا نعم قال رأيت أن رجلين أخذاني وفي أحدهما غلظة وفظاظة فقال لي تعال نحاكمك إلى العزيز العليم فاعترضهما رجل فقال لهما إن هذا ممن كتب الله له السعادة وهو في بطن أمه وسيمتع به بنوه إلى ما شاء الله فعاش بعد هذا شهرا مات عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه سنة 32 في خلافة عثمان عن 75 سنة أما الأحاديث أو الحديث الذي له طرق أن عبد الرحمن رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا بسبب غناه فكل الطرق وهذا الحديث لهذا الحديث لا تصح وهو حديث منكر أن عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينتظر عبد الرحمن ده الكلام ده في الآخرة يعني بعد ما يدخل الجنة والكلام حتى يئس أن يراه فلما جاء عبد الرحمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أني أراك قال يا رسول الله من شدة الحساب يعني حوسب عن كل مليم اكتسبه ده الرواية بتقول كده يعني ولكن طبعا كما قلت لكم هذا الحديث حديث منكر لا يصح وللبحث صلة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين